تربية الأبناء رسالة فليحفظ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية في البداية قبل أن أجيب عن الاستشارات السابقة وقبل أن أستمع إلى استشارات حضراتكم التربوية حول تربية الأبناء سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو أيا كانت الاستشارات النفسية يعني في البداية أود أن أوجه شكرا خاصا لأهل تونس الخضراء على استضافتهم الطيبة لي خلال العشرة أيام الماضية جزاكم الله خيرا أهل تونس على حسن استضافتكم وعلى حسن أخلاقكم جزاكم الله خيرا واكتشفت الحقيقة كنا نسمع تونس الخضراء تونس الخضراء والحقيقة أنه من لم يرى يعني يعني وبضدها تتميز الأشياء حينما نرى غير بلد خضراء حينما نرى البلد الخضراء نكتشف أنها فعلا خضراء واكتشفت أن تونس ليست الحقيقة بلد بداخلها يعني أراض خضراء أو أن بداخلها حدائق ولكن اكتشفت أن تونس الحقيقة حديقة كبيرة بداخلها بلد فالحمد لله يعني على يعني هذا النماء وعلى هذا والخضراء الحقيقة يعني أرجو أن تصفكم هذه الصفة ليست صفة أرض فقط ولكنها صفة نماء وتطور بإذن الله ربنا يكرمكم ويكون هناك تطور للبشر تطور للبلد بشكل عام أنتم وجميع الدول العربية والدول الإسلامية بإذن الله وأعود إليكم إن شاء الله في شهر مايو لنستكمل ما بدأنا يعني في طريقنا مع حضراتكم يعني أعود لحلقتي استشارات تربوية وكانت استشارة أختنا أم محمد كانت تقول يا دكتور ابني عنده ست سنوات بتقول هو عدواني بيضرب اخواته ويشتمهم وبيضرب زمايله برضه وعامل لي مشاكل مع يعني الناس الحقيقة العدوان لابد انه يعني سواء الاخت ام محمد لابنها او لاي حد المفترض انه رقم واحد لابد ان يبحث عن اسباب العدوان العدوان غالبا بيكون رسالة موجهة من الطفل إلى عالم الكبار بيكون موجهة للطفل موجهة من الطفل إلى الأطفال المماثلين هل هذه الرسالة ربما تبقى صرخة من أجل الحب حينما يحرم من الحب حينما يشعر بالغيرة من الأقران يعني هل هذه الرسالة يوجهها لمن حوله لكي يفهموا شيئا ما هل هذه الرسالة يوجهها الطفل لمن حوله حينما يشعر بالإهمال لكي يجذب انتباههم أريد أن تقرأ فحوى هذه الرسائل هل هي صرخة احتجاج للطفل على شيء ما أريد أن تفسر لا أن تواجه العدوان بعدوان أريدك أن تمنع العدوان وبداية فهم العدوان بداية منع العدوان فهم العدوان وفهم أسباب العدوان بداية التغيير الإدراك أدرك أولا خليك واعي الأول استبصر بالمشكلة وشوف الأسباب واكتب النهاردة واعمل جدول للأيام وقول والله النهاردة كان في لفظ عدواني وكان في سواء عدوان لفظي أو عدوان, عدوان بدني أو ما شابه أو رمى شيء أو ضرب أخوه الصغير أو شتم حد أو ضرب حد في الشارع اكتب كده إيه الأسباب ده ربما أحيانا يكون مظلوم ربما في شكل وشيء هم يعني بالبلد كده بيغزوه وبالتالي هو بيعمل عدوان العدوان مش بيبقى عدوان مضاد على الآخرين احنا نظن ان هو العدواني لكن هو عدوان عدوان مضاد على الاخر هو رد فعل عدواني وليس عدوان لكن لما الاسباب ما عندوش ثقه بنفسه اي حد يقول له اي كلمه يتضايق محتاج ان حضرتك لازم تبقى كاتب ده وتفهم الرساله الموجهه من الطفل بالعدوان فالعدوان رساله رساله صرخه من اجل الحب احتجاج استغاثه لاي شيء من الاشياء لان العدوان سلوك مكتسب هل في مرة طفل ولد اليوم في نفس اللحظة خرج بره كان بلطجي امم بلطجة المنتشر هل في طفل خرج اليوم بقى بلطجي هل أول ما خرج ضرب المض... الطبيب أو الممرضة هل حد حصل منه كده أو خرج حرامي سرق حد أو خرج مدخن أو ما شابه يعني ولكن هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه سلوكيات مكتسبة إذن العدوان هنا مكتسب ومتعلم ومن الجميل طالما أنه مكتسب ومتعلم إذن إن كان لنا دور في الاكتساب والتعلم كآباء بأسلوب تربيتنا أو غيره فالبشرة هنا أنه كما كان مكتسبا أو متعلما يمكن أن يغير ويمكن أن يعدل هذا السلوك العدواني ويصبح الطفل يعني مسالما ويصبح الطفل طفلا آه، وديعا يعني آه، لازم نبحث عن الأسباب ونشوف ربما إحنا الأب والأم إحنا السبب أساسا يعني ربما نكون إحنا عدوانين على الابن في قسوة زيادة في ضرب في شتم في جنزرة في ربط في حرق وبالتالي يخزن هذا العدوان ويرد هذا العدوان فالإنسان إن غرست فيه حبا أخرج حبا ورست فيه عدوانا أخرج عدوانا فلكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه هل عدوان الطفل ممكن يكون نتيجة عدوان الأب أو عدوان الأم هل نتيجة تدليل زيادة يعني تدليل زيادة للطفل يعني بنلب- نلبي له كل رغباته لدرجة إن ما خليناهوش عنده قدرة على تحمل الإحباط أو تحمل أي نقص أو إشباع نقص في إشباعات بهذا الشكل هل حماية زيادة حرمناه من كل أدوات الشخصية المؤكدة لذاتها والواثقة من نفسها حرمناه من انه يعبر عن ذاته حرمناه من ان هو يستقل ويعتمد على ذاته حرمناه من مهارات الثقة بالنفس وغيره هل ممكن يكون احنا بنهمله فيشعر بالاهمال مقارنة باخواته هل نكون احنا بنقارن مقارنة سلبية بنركز على أسوأ ما فيه وعلى أحسن ما في غيره هل نكون احنا بنحب الطفل التاني او الاول او الولد على البنت او البنت على الولد او الكبير على الصغير او الصغير على الكبير او السليم المعافى عن اللي عنده مشكلة او ال- النبيه الكويس في المدرسة عن التاني هل الوسيم عن التاني كل هذه الشبكة من العلاقات النفسية داخل البيت يشعر بها الطفل ويرصدها الطفل ودائما أقول أطفالنا أذكى مما نتصور لديهم ترمومتر دقيق لقياس درجة حرارة الحب سواء حب يعني آه، آه، من منه يعني من الأب ليه من الأم ليه منه للآخرين من الآخرين لبعض ولذلك دائما أقول سوف يعني نتحدث الآن عن علاقة الأب والأم وعلاقتها بالعدوان لدى ال- الابن برضه فناخد بالنا كويس جدا ان الطفل عنده ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب عنده جهاز كشف كذب كذب للالفاظ وكذب يعني للمشاعر فناخد بالنا من هذه الا الاشياء هل ممكن نكون احنا لان في آه، آه، تحكم زايد وسيطره زايده للطفل هنا ممكن يشعر انه يبقى في كبت يولد انفجار عدواني هل ممكن يكون في تذبذب في المعامله فالاب يعامل بشكل والام تعامل بشكل أو الأم في حين تعامل بشكل وحين آخر تعامل بشكل آخر هل الأم والأب متفقين على أسلوب تربوي والجد والجدة لهم أسلوب تربوي مختلف وبالتالي الطفل مش عارف ينطاع لأي أمر من الأوامر وبالتالي يكون أمره من نفسه وبالتالي يرى أن الأم غلط لأن تيتا أو الجدة بتنقضها قدامه فشايفة أنه الأم هو شايف أنها زميلة يعني شايف دلوقتي أنه مفيش يعني حد أعلى من حد فبالتالي هتضربيني هضربك احنا زمايل دلوقتي لانه آه، يعني آه، جدي وجدتي هم الاباء دلوقتي انما انت كأم لا ليس لك دور ناخد بالنا من ال- المسألة هل ال- آه، عدوان الابن هنا ناتج عن آه، ال- ال- آه، العدوان الموجود في البيت هل جو البيت مشحون بالعدوان ام بالحب الطفل يقلد ويرى ما امامه ويتعلم هذا السلوك ويكتسبه من خلال الاب ومن خلال الام هل الاب بيوصل اللفظ بشكل كويس للام هل الأم بترد اللفظ للأب بشكل جيد؟ هل الأب بيتعامل مع الأم بالإيد ولا بالبق؟ باللفظ القاسي ولا الجارح ولا اللفظ الجميل ولا فالطفل قاعد يرصد الأحداث وقاعد يتعلم من الأحداث وقاعد يكتسب من الأحداث وإلا هسأل حضراتكم سؤال بمنتهى البساطة بسأله كتير لو نفس الابن العدواني ده تربى في بيت تاني مع أب وأم تانيين كان هيبقى بنفس السلوك العدواني؟ اه لا احتمال يا دكتور آه، طبعا يكون لا وهنا احتمال يكون اه اذا ربما احنا السبب فنستبصر كاباء بسلوكياتنا الشخصيه نستبصر بالتفاعل بين الاب والام نستبصر بالتفاعلات الاسريه داخل الاسره ربما انت اساسا بتوجه ابنه هو صغير انما انت بتضرب الكبير فهو بالتالي بيبقى عدواني للرد عن نفسه للدفاع عن الذات او انه شايف ان هو ده هذه هي الوسيله المتعلمه داخل البيت ولا اعرف للتفاعل الإنساني وسيلة أخرى غير الضرب والشتم والعدوان لأن هو ده ال- الطريقة المتعلمة سواء من عمل تعامل الأب مع الأم والأم مع الأب أو التعامل الأب مع الإخوات الكبار هو قاعد يرصد كل هذه الأحداث وبالتالي إنه إحنا أحيانا ما نساهم في إنه يصبح آه، عدواني يعني ولذلك أنا يعني علشان آه، نختصر الوقت علشان نسمع استشارات الآخرين محتاج إنه كل حاجة أقولها مش هرجع أقول لك العلاج يكون إن أجمل او افضل هدية نقدمها لابنائنا هي حب حبنا لبعض كزوجين السعادة الزوجية داخل البيت تخيم على البيت تجعل في هناك يعني بيئة من السعادة ومن الحب فالطفل إذا غرس في الحب أنتج حبا وإذا غرس في العدوان سواء عدوان مباشر أو عدوان من الآخرين وبالتالي سوف ينتج ع- يعني آه، عنف وعدوان هل العدوان عنده احيانا يبقى ربما احيانا تبقى في اسباب عضويه بحته يعني ربما في آه، كهرباء زياده في المخ في الخبطات تلف في الدماغ بشكل او باخر يعني في اسباب الحقيقه ربما في زياده لافراز الغده الدرقيه ربما ربما في آه، فرط حركه اضطراب ADHD فرط حركه ونقص انتباه واندفاعيه ربما في ضعف عقلي برضه ربما يؤدي الى عدوان فكل هذه ال- يعني ال- كل لكل عدوان سبب لكل عدوان سبب لكن على الاقل احنا نبقى كاباء مستبصرين بالعدوان وما يبقاش ر- يعني علاجنا للعدوان بعدوان يبقى نزيد الطينة بالله ونفاقم المشكلة ولا نساهم في حلها على الإطلاق يعني هل ال- العدوان اللي عند الطفل شعور بالحرمان سواء حرمان عاطفي أو حرمان مادي ويقاتل من أجل حقه هل العدوان الذي شعور بالظلم أيا كان الظلم أيا كانت الأسباب هل شعور بالنقص هل شعور بالغيرة هل تقليد النماذج العدوانية سواء الأب أو الأم أو الإخوات أو الزملاء أو المدرس أو التلفزيون والإعلام دور خطير طبعا يبقى إذن ما ينفعش إن إحنا الطفل هيرى ما يراه فيقلده حتما وبالتالي حتى برامج التلفزيون عليك انك انت كما تنتقل ابنك افضل انواع الطعام تنتقله افضل انواع الافكار تنتقله افضل انواع البرامج اللي المفروض ان هو يشاهدها لان البرامج التلفزيونيه العنيفه سواء كان مصارعه او آه، افلام اكشن او حتى كرتون عنيف او game او ما كل ده الحقيقه يتسرب ويترسب في عقل الطفل ويصبح عدواني لانه يحاول ان هو يتمثل يعني هذا الشخص ويتقمص دوره وبالتالي يصبح عدواني مثله والطفل حتى اللي غير عدواني يعني اتعملت دراسات على مشاهدة النماذج العدوانية لأطفال عدوانيين وأطفال مسالمين شاهدوا أفلام عدوان أثرت في المسالمين أكثر لأن العدوانيين قالك ده لعب عيال احنا بنعمل أكثر منه لكن المسالمين هم اللي اتأثروا بيه جدا سواء تقمصوا الشخصيات وتعلموا أو إن هم كان لازم حسوا بضعفهم وبنقصهم فكان يبقى عندهم رد فعل عدواني على الآخرين فكل الكلام ده لازم احنا ناخد بالنا آه، منه يعني هل العدوان إثبات للذات؟ لازم نثبت ذات الطفل بشكل أو بآخر ونرجع لحلقة موسوعة الإنجازات ونرجع لحلقة آه، قوة الثقة بالنفس ونرجع للحلقات دي كلها على موقع قناة الرحمة وموقعي على شبكة الإنترنت طيب معنى كده إنه الحب الابتسام العدل بين الأولاد تلبية الاحتياجات سواء احتياجات عاطفية أو احتياجات مادية التواصل الفعال وتعليم الأبناء آليات التواصل باللفظ بالسلام بالابتسامة بالكلام ودرب الابن انه يعبر عن مشاعره وينفس عن مشاعره ما ينفعش انه كل ما يعيط اضربه ما ينفعش ان هو كل ما يحاول ي- يعني يعبر عن نفسه سواء محبط بشيء من التنفيس الانفعالي آه، اكبته كل ده طبعا يعني هيكبت العدوان وهيبقى عدواني جدا جدا وهتبقى الانفعالات بتاعته آه، قوية لو في اتصالات انا ممكن اخد دلوقتي يا جماعة اللعب افضل وسيلة الحقيقة لتفريغ العدوان اللعب مع الأطفال أفضل وسيلة لتفريغ العدوان لأنه طول الوقت هو الطفل المفترض أنه بيعبر عن ذاته وعايز يتواصل أنا بعلمه التواصل وبعلمه التعبير عن الذات من خلال الرسم من خلال اللعب من خلال الفك والتركيب آه، من خلال ال- ال- الشح يعني سحب الطاقة الانفعالية وتحويلها لطاقة عقلية من خلال اللعبة من خلال التفاعل بين الأب والأم من خلال تنمية التواصل بين الأب والأم يعني إذن اللعب مدرسة متكاملة لعبوا أولادكم أبناء سبعة وهو ست سنين وكل الأطفال ما قبل سبعة محتاج اللعب لتفريغ الطاقات محتاج يجري محتاج يخرج محتاج ال- ال- التنزه كل ده وسائل نقلل بيها العدوان أم سلسبيل السلام عليكم
ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام اتفضلي يا أختي. مع حضرتك اتفضلي يا دكتور أختي صالح معايا إن شاء الله ارفعي الصوت قليلا مع حضرتك تمام انا بال- دلوقتي يا دكتور انا ليا ح- يعني طلبين أيوة.
اول حاجه ان انا عايزه تليفون رقم حضرتك طيب خديه من الكنترول دي إن اول شاء الله حاجه تاني حاجه ان انا عندي ثلاث بنات أيوه الكبيره داخله على 13 سنه والثانيه 10 سنين والثالثه اربع سنين بس هي في مشكله عندي الو حضرتك اتفضلي سامعني؟
اه سامع حضرتك اتفضلي اتفضلي سامعك
الو مع حضرتك اتفضلي سامعك
الو حضرتك معايا اه سامعك سامعك
طيب طيب بالنسبه للكبيره انا يعني ايه في حاجات كتير بتضايقني في تصرفاتها بصراحه احيانا بتخنق وما بع- ما بعرفش اعمل معاها حاجه واحيانا بحس ان العيب فيا انا او مش عارفه صراحه يعني هي دلوقتي يعني ايه متردده كتير عشان تاخد قرار مش بالسهل انها تاخد قرار آه بعدين يعني ايه لما بتروح في حته مثلا عند قرايبنا او عند حاجه بيسهل التاثير عليها بسرعه رغم مم.
ان انا بقعد اتكلم معاها ونجيب قصص ونقرا ونقول حكايات واقعد اتكلم معاها كتير بس انا مش عارفه في ايه في أي اتجاه في تأثير حد عليها؟
يسهل- مسيطر عليها بس مسلسلين إلا أنا.
سامعاني في أي فين اتجاه- على ما ابقى اسيطر عليها رغم ان هي لما تقعد معايا وتكلمني اه يا ماما انا عملت كذا وكذا وكذا اللي انا بقوله لها يا بنت انا مش عايزه اللي انا بقوله انا عايزه ايه اللي انت عملتيه ايه اللي انت بتتصرفتيه واخد بال حضرتك معايا يا أيوه دكتور أيوه أيوه معاك معاك
فانا دلوقتي مش عارفه وبعدين متسرعه جدا متسرعه فوق الغايه حتى مدرسينها في المدرسه يعني انا مدخلاها معهد خاص راحه ب- وهم الشقوى الوحيده اللي بت- بيشتكوا منها في المدرسه التسرع بتاعها يعني أيوة.
أيوة. كدرجات في المدرسه بتجيب درجات كويسه وماشيه معاهم ومتابعه معاهم بس متسرعه متسرعه في ردها ومتسرعه في حركتها ومتسرعه في كل حاجه وتصرفها ده احيانا بيوترني انا كمان مم. طب هل هل ده بالنسبه يعني للكبيره وبالنسبه لل...
من للثانية سنة بس بصراحة يا أم سلسبيل أنت بحس إني سامعاني مكتئبه لو لو الصوت فيه مشكلة يا جماعة مثلا اديتها مصروف او ما اديتهاش مصروف طب ايوه يا أم سلسبيل وطي التلفزيون أنا- شوية واسمعيني وطي التلفزيون شوية واسمعيني سامعني؟
اه بقول لك مشكلات سلسبيل بدأت من السنة دي بس ولا من زمان من ساعة ما كانت طفلة صغيرة الو الو كملي كملي يا أختي
ايوه يعني اكمل يا دكتور كملي اه
لا هي بالنسبه لتصرفها بالنسبه لتسرع سلسبيل من من زمان
اه يعني بالنسبه لتصرفها وان هي على طول متسرعه وعلى طول عايزه بسرعه بسرعه وبعدين حركتها برضو زياده يعني لما تقعد جنبي تقعد تتحرك كذا حركه تجيب لي توتر اقول لها بس بطلي ما- يعني انا عك- مثلا كان لعبه مكعبات جايباها لاختها الصغيره واقول لها طب ركبي مع اختك وساعديها آه، قصص تلوين اقول لها طب ساعد اختك بحيث انها تنشغل وبعدين انا بشغلها في البيت يعني احيانا اقول لها مثلا قومي ساعديني في الحاجه واشتري لي حاجه وهاتي لي مش عارف ايه يعني انا يعني في كان مشاركه في البيت بتشارك بس هي تصرفها اللي مضايقني عدم تمام.
آه، اتخاذها القرارات مثلا ولو مثلا بنسبه مثلا 50% تكون هي مثلا فيها آه، مثلا آه، سهل الت- التاثر عليها يعني اي حد ممكن يتاثر عليها
ب- بشكل سلبي ولا شكل ايجابي
طبعا طيب هرد على حضرتك يا اخت ام سلسبيل هرد عليك شكرا لاتصالك آه، لو في حاجه في الصوت علشان التواصل يكون افضل مع الناس يعني ال 13 سنه و10 سنين واربع سنوات يعني الحقيقه لو لو آه، علشان بس مهم جدا انه اللي بيسال سؤال مهم جدا ان انا اسال بعض ال- الاسئله فين دور الاب مثلا في البيت حضرتك عصبيه ولا لا طريقه التنشئه ليها كان شكلها ايه انت طبعا مش سامعاني خالص الحقيقه آه، فده آه، جزء كل ده محتاج ان انا آه، اعرفه هل وهي صغيره كانت نفس ال- ال- الامر هل حاولنا قبل كده ان احنا نعمل مثلا آه، اختبار ذكاء او اختبار فرط حركه بالنسبه لها هل هي م- من وهي صغيره مثلا في اعراض فرط حركه موجوده عندها وبالتالي التسرع ده جزء من ال ADHD فرط الحركه والاندفاع وهو يعني جزء من التسرع وكانه ال- ال- الشخص يعني يجيب قبل أن يسمع السؤال يفعل قبل أن يفكر وبالتالي آه، هنا تبقى في آه، مشكلة آه، طبعا كل ده بيزيد الحقيقة يعني كتير جدا متصورين أنه مثلا فرط الحركة بالنسبة للطفل آه، بينتهي مثلا مع الكبر هو بيقل بيقل تدريجيا الأعراض لكن بتتحور وبتاخد شكل تاني وبتظهر في مرحلة المراهقة لكن بتظهر بشكل تاني برضه في اندفاع بس في اندفاع الحقيقة آه، آخر ايا كان الشكل يعني الولد ممكن ياخد عربيه حد مثلا و- ويخبطها مثلا يكون متسرع في الاجابه في الدراسه متسرع في الرد الانفعالي آه، جوه البيت فالحقيقه يعني محتاجين آه، آه، آه، نعرف الأول إيه الموضوع وتفاصيل الموضوع لمسألة ال- يعني ال- ال- التردد بهذا الشكل لأنه الحقيقة التردد برضو جزء من سلوك يعني من مشكلة آه، أخرى مش عايز برضو آه، أتكلم عنها دلوقتي قد إيه حضرتك آه، آه، مترددة أو قد إيه آه، في انفعالات جوه البيت قد إيه إدارة البيت بالنسبة لل- للأولاد بندير العلاقة بينهم آه، شكلها إيه عدوانية ولا لأ كانت بتكسر حاجات ولا لأ هل كان في عملنا رسم مخ زمان بالنسبة لها ولا لأ على كل برضو بتبقى محتاجة للآن برضو للتسرع تدريبات للثبات الحركي تدريبات للثبات الحركي زي ما حضرتك بتقولي كده لما بن- اختها بترسم يا ريت تقعد معاها ممتاز ولما بساعدك جوه البيت ممتاز انا عايزه بقى تعمل حاجات اساسا يعني تنقي الرز عارفه عارفه حاجه بقى ثبات حركي بالنسبه ليها دلوقتي يا بالنسبه لها هتبقى صعبه جدا جدا ازاي انها تقعد تحاول تسرح اختها و- وتحاول الحاجات الدقيقه جدا يعني انا عايز يبقى فيه يعني البازل البازل ده يبقى يعني آه، آه، 200 قطعه مش 20 ولا 30 ولا 50 ولا لا عايز ابدا معاه ب 50 آه، 100 آه، 150 قطعه 200 قطعه حاجه صعبه قوي بحيث انها تقعد ت- ت- يعني فترة طويلة جدا جدا وهي قاعدة بحيث ان انا ادربها على يعني الثبات الحركي وعلى الصبر لان ده محتاج ان انا ادربها آه، عليه يعني الحقيقة مفيش مانع طبعا ان انا يبقى في حكايات عن الصبر هي وصلت 13 سنة يعني بدأت مرحلة المراهقة وبدأت التغيرات الفسيولوجية تكون موجودة آه، عندها وبدأ يبقى فيه يعني آه، آه، إرهاق من التغيرات الفسيولوجية وبدأ يبقى فيه يعني تعبير عن الذات وحركة برضو زي وإن كان المفترض إنه دلوقتي هيبقى فيه شيء من من أعراض مرحلة المراهقة للبنات بالذات الكسل عشان بس ما ما- ما نبقاش نضرب ال- البنات لأنه بقى فيه إرهاق بالنسبة لهم آه، شوية للتغيرات الفسيولوجية الموجودة والموجودة عند البنات آه، بالذات يعني مفيش مانع انه محتاج تدريبات برضو لزيادة معدل الانتباه تدريبات لزيادة معدل التركيز تدريبات لزيادة معدل الذاكرة يعني محتاج حضرتك ترجعي كده لحلقة تنمية الانتباه والتركيز والذاكرة على موقع قناة الرحمة واحتمال تكون على موقعي فمحتاج ان حضرتك ترجعي ليها بحيث انه تشوف التدريبات اللي موجودة وهعمل ان شاء الله حلقات قريبة باذن الله عن تنمية الانتباه والتركيز والذاكرة بشكل عملي ان شاء الله بحيث انه آه، نبقى موجودين معاه بحيث انه يعني هي خلاص دخلت مرحلة المراهقة محتاجة شيء اخر محتاجة يعني انه آه، اشباع الحاجات الاساسية الاكل والشرب واللبس والمصروف محتاجة الحاجة للامن والحاجة للحب والحاجة للحماية والحاجة للتقدير والحاجة للتقبل والحاجة للثقة بالنفس والحاجة للانتماء والحاجة لل- للاستقلال في آن واحد يعني انتماء لينا واستقلال بطلباتها آه، محتاجة آه، حاجة للاحترام وحاجة للمعرفة وحاجة للتدين كل دي حاجات نفسية بتبقى هي محتاجاها في مرحلة ال- المراهقة يعني طيب آه، لو في اتصالات أخرى أنا م- يعني ممكن أستقبلها مسألة انه سهل التأثير عليها انا محتاج انه حضرتك دايما بقول اي حد يوصل لمرحلة المراهقة والبنات بالذات مش هلاقي حد هيحبه جوه البيت هيدور على حد يحبه بره البيت مش هلاقي حد يسمعه جوه البيت هيلاقي حد بيسمعه بره البيت وبالتالي نشكو من انه في الاخرين يؤثروا على ابنائنا ما هم محتاجين حد يسمعهم ويسمعوا حد محتاجين يتعلموا عارف حضرتك لما تروح بلد غريبة أو تروح مكان جديد تبقى محتاج كل دقيقة تسأل محتاج تفهم محتاج تعرف محتاج عندك حب فضول وحب استطلاع كده محتاج انك انت يعني فضول حب استطلاع محتاج تعرف كل حاجة فبالتالي هتسأل اي حد طب بدل ما تسأل اي حد غير مدرب وغير خبير المفترض انك تسأل مرشد سياحي فهو عارف تاريخ المكان والمنطقة فيقول لك بالظبط بدل ما حد يتوهك يعني فانا محتاج نشتغل مرشدين نفسيين بالنسبة لابنائنا جوه البيت بمعنى انه في تغيرات فسيولوجيه محتاج ان احنا نعرف نهيئ البنت ازاي للحيض وبالتالي ازاي نتعامل معاها ازاي نتعامل مع التغيرات النفسيه ازاي نتعامل مع التغيرات الانفعاليه ازاي نتغير- نتعامل مع التغيرات الاجتماعيه ازاي نتعامل مع التغيرات الجسميه التغيرات الدينيه والاخلاقيه نتعامل مع التغيرات العقليه والمعرفيه كل دي تغيرات داخل الابنه او الابن في مرحله المراهقه محتاجين ان احنا ندرسها كويس نبقى عارفينها كويس فاهمينها كويس نتعامل معاهم بهذا الشكل باحترام هذه التغيرات ونبقى مدركين تماما انه احنا ماشيين في مطب طريق في طريق بعد 12 كيلو هيبقى في مطب المطب ده بعد 12 او 13 كيلو لو بدات الم- بدايه مرحله المراهقه وبالتالي انا محتاج انه وقتها مش هاكل المطب باللهجه بتاعتنا انا محتاج انه يعني اجي جن- قدام جنب المطب اللي هو مرحله المراهقه يعني 12 بالنسبه للبنات و13 بالنسبه للذكور اجي قدام مطب المراهقه وهدي الانفعالات واحاول ابقى مرن وانا بعدي المطب واحاول قدر المستطاع لانه انا شايل الاسره كاب وام فبالتالي اي انفعال مني لانه بيبقى المراهق انفعالي فهيبقى رد انفعال مع انفعال هتبقى مشكله ولكن هو ينفعل وانا انزل محتاج ان انا احتويه محتاج ان انا اسمعه السلام عليكم الاخت ام احمد ايوه دكتور اتفضلي يا اختي آه، لو سمحت معايا يا احمد يعني لي ست سنين وانا كنت يعني منفصله من ابوي
طب انا هستنى حضرتك بس نعلي الصوت شويه هو كام سنه احمد آه، ست سنين ايوه حضرتك منفصل عن والده ايه منفصل عن والده من امتى
آه، اتفصلت انا عن والده ليا سنتين
ده انفصال بطلاق ولا انفصال في بيت اخر يعني ايوه بطلاق تمام آه، فكنت يعني هو صغير كان ابوه بيضربه ب- على طول يعني كده ايوه
ما كانش يعني يشيل ولا مثلا يلعب ولا كده
ايوه فدلوقتي يعني هو قاعد معنا جده في البيت بس انا واتجوزت يعني ثاني حضرتك تزوجتي دلوقتي ايوه ليا ثلاث شهور اتجوزت يعني سبته مع والدي
تزوجتي وبعدين هو فين دلوقتي قاعد مع مين مع الوالده بتاعتي
مع جدته يعني اه تمام
آه، فكان بروح الحضانه دلوقتي بطل ما رضيش يروح ومعاو- ومعاود خاله في البيت برضه بيضربه وبجيب مشاكل يعني الناس مين اللي بيضربه آه، هو احمد بيضرب واد خاله اصغر مني اه اه وعنده غيره يعني شديده برضه
طيب هل انت م- مهدتي له الزواج بتاعك
اه يعني هو كنت بقول له يعني احنا هتقعد معنا جدك انت وانا هتجوز يعني طيب هل في النية ان هو ي- يعيش معاكم ولا يكمل مع سته لا يكمل مع سته على طول يعني ه- هل زوجك متقبل الامر انه يجي عندكم ولا رافض الامر تماما هل متفقين على الامر ده انه يكمل هناك ما يكملش معاكي
آه، يعني قاعد يقطع
انتم متفقين على انه ما يروحش معاكي
آه، ايوه يعني اللي واخداه ما يرضاش يعني اني اخده كده ولا هي فترة بس في الأول الزواج وبعدين آه، لو لو حبيتي إنك تاخديه هيبقى في مشكلة بالنسبة ل- لزوجك ايوه اللي هيبقى فيه مشكله ودلوقتي هو وقت ما بيروحش عند ابوه ولا ابوه بيسال عليه يعني
هو إيه يا فندم؟
آه، ما بيح... ما بيرضاش يعني اروح عند والده
طيب والده ليه علاقة بيه؟ والده؟
لا ما بيسالش عليه يعني لو راح عنده بيت راح ما راحش ما بيسالش يعني ال- أنتم في قرية ولا في مدينة؟
يعني احنا في قريه ناس ابويا وانا هنا في في مدينه أه يعني دلوقتي أنت بعدتي عن ال- القرية شوية لا انا بعدت منه ببلاد يعني كمان يعني المسافة بينك وبين أحمد مسافة قد إيه؟ يقدر يشوفك كل قد إيه؟
يعني كل شهر كل شهرين يعني على حسب الظروف
كل شهرين؟
اه ممكن عن كل شهرين ممكن اكثر اقل
طب والدك عنده أولاد؟ آه، زوجك عنده أولاد؟
لا ما عندوش يعني هو كان مش غير متزوج؟
لا كان متزوج بس ما خلفش يعني
طب انت ما حاولتيش انك انت آه، تكلميه في البدايه انه آه، مستعد اتزوجك بس يبقى ابني معايا
آه، لا
اتكلمتي في الموضوع ولا ما اتكلمتيش اصلا لا ما اتكلمتش واصلا يعني لو اتكلمت طبعا والدي ما رضاش وكده عاداتنا وتقاليدنا يعني ما تسمحش بكده
طيب انا هرد على حضرتك ان شاء الله هرد على حضرتك ان شاء الله طبعا يعني الحقيقه آه، آه، لما كنت في بدايه الحلقه بقول انه ال- يعني هو بيضرب دلوقتي ابن آه، خاله وفي نفس الوقت آه، مش عايز يروح ال- المدرسه هو الحقيقه آه، يعني امر منطقي جدا يعني لا غرابه في ذلك خاصه ان انا كنت بقول في بدايه الحلقه انه العدوان آه، رساله احتجاج رسالة رفض آه، رسالة إحساس بالهجر رسالة إحساس بالظلم رسالة إحساس بالنقص رسالة إحس- نقص احتياجات سواء عاطفية أو مادية رسالة آه، يعني تذمر الحقيقة هو رسالة بيوصلها للأب وللأم وللآخرين فطبعا الحقيقة هو شايف أنه مورس عليه عدوان سواء إنه لما كان والده بيضربه وهو صغير يعني أو ما قبل الطلاق بيبقى فيه مشكلة الحقيقة فنرجع لحلقة يعني ال- ال- ال- المشكلات بين الزوجين وتأثيرها على الأبناء في 50 أثر سلبي وحلقة الطلاق وأثره على الأبناء في 50 أثر سلبي وكيف نعالج هذه المشكلات يعني الحقيقة آه، لا شك أنه آه، آه، يعني أعراض الطفل منطقية جدا للأحداث اللي هو مر بيها كان يضرب من الأب وبعدين كان في مشكلات ما قبل الانفصال طبعا وبالتالي حدث انفصال إحساس بالتهديد طول الوقت بالنسبة للابن والتهديد حصل بالفعل وهو انفصل عن الأب والأم خيالات الطفل كانت عالية جدا خاصة لو ذكي فهيبقى خيالاته عالية جدا وبالتالي راح قعد مع جدته وبالتالي يشعر ان الاب رفضه وان الام رفضته وبالتالي الاب والام هم العمودين الاساسيين بالنسبة للشخصية الانسانية فحاسس هو ان العمودين اتهدوا دلوقتي فبالتالي حاسس بعدوان فظيع جدا جدا او عدوان رهيب جدا جدا ضد كل الاخرين احيانا هيبقى العدوان على ذاته وده يجيب درجة من درجات الاكتئاب هيبقى في عدوان على ابن خاله وعلى كل المحيطين هيبقى متمرد شوية ده أساسي يعني حتى على جدته اللي هي بتحبه وبيحبها وقاعد معاها معرفش هل جدته كمان يعني آه، آه، آه، طبيعة شخصيتها وطبيعة تقبلها ليه وطبيعة آه، إدارة البيت هل جده كمان موجود هل حد من خلاله ممكن يقول آه، آه، يحل محل آه، آه، والده هل والده ممكن يتقبله فترة هل المهم انه لازم ال- يعني كل دي اسباب منطقية جدا انها تخلي الولد دلوقتي عدواني على الاخرين وتخليه رفض المدرسة اذا كان الكبار تخلوا عن المسؤوليات دي طريقة وكان لسان حاله بيقول يعني اذا كنتوا انتم يا كبار تخليتوا عن المسؤوليات فحتما انا صغير اتخلى كمان عن مسؤوليات مش انتم مسؤولياتكم تقوموا اب وام وليكم دور تج- تجاهي وانا دوري اروح المدرسة انتم رفضتوا دوركم وما قمتوش بيه كمان انا ارفض دوري وما اقومش بيه بالنسبة للمدرسة الولد محتاج طبعا وكأنه يعني آه، ضغوط ما بعد الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة بالنسبة له يعني انا بتكلم دلوقتي انه لازم بشكل او باخر لازم نحسن العلاقه والا الولد هيبقى مشروع عدواني كبير هيبقى مشروع يعني يعني أنا دلوقتي بغرس فيه احساس بال- بالاهمال وبالهجر وبالنبذ وبالقهر وعدم التقبل والعدوان وبالتالي هيبقى اما مشروع fight or flight يعني النفس الانسانيه هتاخد خط اما خط انه العدوان على الذات ويبقى مكتئب او خط العدوان على الاخرين ويبقى فيه مشكلات سيكوباتيه شخصيه سيكوباتيه عدوانيه او ما شابه لانه بدايه العدوان على المجتمع هنا وكانه الاب والام هم كل المجتمع لان هو ما طلعش عرف حد في الدنيا غيرهم اكتر ناس بتحب اكتر ناس امنه يعني يعني يامن معها هم السقف بالنسبه له الام الارضيه والاب السقف الام ما فيش ارضيه والاب سقف انا الحقيقه ما ما- مش عايز اضغط بالاحساس بالذنب لكن انا بوصف الحاله علشان محتاج لازم الاب يبقى له دور مع الابن ده ولازم يبقى في خطه زمنيه معروفه يشوفوا كل فتره زمنيه ما ويتابعوا حتى ولو عن بعد والام لازم يبقى في ارتباط شهرين كتير شهرين كتير على الاقل في الاجازه يقضي معاك خميس وجمعه ده على الاقل لازم الزوج يبقى يعني ما ينفعش ان انا اتزوج وارمي الولد بهذا الشكل الله يخليك يعني عشان كده اسالك هل هل بيحصل مشكله ولا لا لان انا مش عايز اصلح حاجه و- وفي نفس الوقت يعني آه، يبقى في مشكله في الناحيه الثانيه لكن الزوج يبقى فاهم كويس جدا ان الدكتور قال لازم يجي عندي على الاقل خميس وجمعه ويروح عند والده مثلا برضه مره في الاسبوع يحس بالتواصل مره هنا ومره هنا ونفهمه كويس جدا انت ليك حق في الجواز محدش قال حاجه اوعي تفكري انك تسيبي الجواز وترجعي لا طبعا استمري ليك حق ولكن كان المفترض ان تنظم العلاقه بهذا الشكل يبقى الاب ليه دور رعايه وانت ليكي دور من الحب والحنان والرعايه برضه الاب يقوم برضه بالمصاريف او انت او الجد المهم يبقى في اب بديل يبقى الجد او الخال او ما شابه لازم يحس انه مفيش سقف مفيش سقف بالنسبه له والا يبقى عدواني جدا ومش عايزه يحس ان مفيش ارضيه بالنسبه له والا ما يحسش بالامان ويحس ان هو يعني يعني في مهب الريح وبالتالي يبقى عايز يدافع عن نفسه بكل ما اوتي من قوه علشان يصد العدوان اللي جاي له من كل مكان لان انا مش شايف لا سقف ولا ارضيه ولا حيطان حواليا ولا حاسس بالامان فبالتالي لازم ابقى عدواني علشان احاول ان انا ادافع عن نفسي الدنيا كلها عدوانيه وده اللي بيطلع كلمه ان الدنيا كلها صعبه وعدوان وما شابه يعني انا محتاج انه نسمع الكلام اللي احنا قلناه والاتفاقات واداره البيت والولد ازاي بشكل او باخر يبقى موجود معانا كم من الالعاب تعوضه آه، ولكن بدون تدليل الجده يبقى لها نظام آه، معاه زي يعني بشكل عام في تربيه و... و... و... بالطريقه اللي ربيتك بيها بهذا الشكل لكن الاعمار بيد الله ما نعرفش الدنيا تمشي ازاي ارجو ان الولد ده ناخد بالنا منه كويس جدا لانه لو ما خدناش بالنا منه بشكل كويس يعني الحقيقه آه، آه، النهايه بتاعته بتبقى حد كبير يجي لي عنده مشكلات فانا مش عايز اتصور الطفل في الكبير اللي الكبير كان ماضيه كده طيب اخد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي مع حضرتك اسمعك اتفضلي ال- الاتصال موجود يا جماعه ولا اتقطع طيب آه برضو ارجع لل- لل- لقصه آه، ام احمد يا اختي انا ما بقولكيش كده علشان احساس بالذنب او ده يعني لا انت حقك تتزوجي بس الحقيقه انا بقول ام احمد وكل اخت المفترض انه حصل طلاق ودي مصيبه المصايب 40% من المجتمع النهارده زلزال اجتماعي بيدمر المجتمع قضيه امن قومي امن دوله هو ده قضيه امن الدوله الحقيقي هو ده قضيه قضيه ال- الامن الاجتماعي يعني اخر الحواجز الدفاعيه ضد انهيار المجتمع اساسا اللبنه الاولى اللي بيبنى عليها المجتمع ان حصل تفرق يعني تذبذب في التماسك بين اطراف ال- الاسره والاولاد خلاص تفتت المجتمع والغرب بيحاول ان هو بقدر المستطاع يعني يفتت المجتمع واحنا الحقيقه بيبقى لنا دور خطير جدا عايزين نرجع لحلقات فن اختيار شريك الحياه موجود على النت بعنوان فن السعاده الزوجيه نرجع لها ونشوف حلقات فن اختيار شريك الحياه 16 حلقه كنت عاملهم علشان نختار قبل ان تصبح هناك مشكلات اما وان حصلت مشكلات اثناء الطلاق نفسه اما امساك بمعروف او تسريح باحسان تسريح باحسان علشان هيبقى في انعكاسات على الطفل قلت حوالي 50 اثر انفعالي سلبي و50 مشكله سواء من مشكلات الطلاق او الطلاق العاطفي او مشكلات الانفصال غير المحسوبه واللي يبقى فيها عدوان على نفس الطفل ولما الاب يقوم بعدوان على الام او الام تقوم بعدوان على الاب هنا الامور بالنسبه للاب والام الحقيقه ما بتبقاش واخدين بالهم قوي كل واحد بيقتص لذاته وكل واحد جواه شحنات انفعاليه عاليه جدا جدا ما اعرفش ان في طفل زي ما بقول جواه ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب وبيحاول ان هو بيمتص كل طاقات العدوان من الطرفين واي يعني قنبله كلاميه بتترمي على الطرف الاخر شظاياها اساسا بتيجي في الولد حتما فتسبب له مشكلات ايا كانت المشكلات اللي بتبقى موجوده تبول لا ارادي بتبقى سرقه وبتبقى عنف وبتبقى كذب وبتبقى يعني عصبيه زايده وبتبقى مشكلات خطيره جدا حوالي 50 آه، مشكله تمام فانا محتاج انه العلاج بالحب بالنسبه للطفل ده الحب احسن دواء للكبار وللصغيرين بس بالنسبه له لازم يكون في علاج بالحب متكامل عشان كده بقول لحضرتك ما ينفعش كل شهرين ما ينفعش ان الاب يبيع القضيه لازم ننظم جدول كده الولد يشوف مره الاب مره في الاسبوع على الاقل ويشوف حضرتك مره في الاسبوع على الاقل يبقى هو مطمن تماما انه في امان بالنسبه له ان في حواجز للامان انه في اي وقت من الاوقات هيحتاجكم هيلاقيكم موجودين لكن انت حضرتك هتقولي ان انا هشوفه بعد شهر او بعد شهرين انت مخططه ومنظمه لده لكن هو مش في دماغه خالص هو احساسه ان هو فقدك للابد وبالتالي لازم يوصل له هو كمان احساس ان انا خلال اسبوع هشوفك وهشوفك اخبارك ايه في المدرسه وهشوفك اخبارك ايه في سلوكياتك وكان انا موجوده معاه 24 ساعه طالما ماما هتحاسبني او بابا هيحاسبني نهايه الاسبوع فالمفترض ان انا طول الوقت احاول اكون منضبط لان انا هروح اديهم تقرير وبالتالي لازم يفرحوا بيا فلما احس ان الفرحه في عينينا والتقبل في عينينا بالنسبه له يكسر وكاننا ندعم تدعيم ايجابي للسلوكيات الجيده ونعززها بشكل جيد ولكن ان شعر ان في سلوكيات برضه يعني سيئه برضه هتنطفئ لانه هيشوف مننا رفض لهذه السلوكيات وعدم تقبل لهذه السلوكيات هيشوف مننا مكافاه على سلوك جيد وعقاب على الاقل حرمان من شيء ما مش هقول للولد هنا يمارس عليه عقاب بدني لان اي عدوانيه من الابن في البدايه عايز اقول هو معذور لكن مش عايز طبعا تتمادى المساله في العلاج بالحب بالنسبه لهذا الطفل طبعا اهم حاجه بالنسبه له لانه لما حد انا قلت لحضرتك تطور الطفل في هذه الحاله يمشي في اتجاهين اما الاتجاه السلبي اللي هو الاكتئاب مثلا وغيره او الاتجاه ال- يعني الطاقه تاخد شكل fight or flight او يعني هروب او هجوم هروب هيبقى العدوان على الذات فهيجي اكتئاب واخواته او هيبقى عدوان على الاخرين فهيبقى تحطيم لما تلاقي حد رمى زباله في الشارع اعرف ان كان في مشكله لما تعرف ان حد حطم زجاج اعرف ان في مشكله لما تلاقي حد يعني آه، يعني قطع آه، آه، يعني ساب اسفنج من اتوبيس ولا ولا دمر حاجه في الشارع ولا ضرب عيل في الشارع ولا ولا ما- كل ده اعرف تماما ان كان في مشكله اعرف ان في نقص حب بالنسبه له اعرف انه ما اتغيرش جوه حب فبيطلع البديل اللي هو العدوان بهذا الشكل فالعلاج بالحب يبدا بيه بسمة الحب بس من مين هو مين بيشوفه عشان يديله بسمة حب علشان كده بقول على الأقل مرة في الأسبوع يحس إنه والده بيشوفه مرة والدته بتشوفه مرة بسمة الحب وكلمة الحب ولمسة الحب وحضن الحب ولقمة الحب وقبلة الحب وهدية حب طب يعني برنامج الحب السمان السمان للحب ده هيشوفه ازاي اذا كان فيه نظرة حب منين هنظر له هو بالتليفون بالتليفون هيوصل له كلمة حب لكن البادي لانجوج لغة الجسد لغة الجسد بتوصل بنسبة 93% و7% لفظي تليفون 7% اه نبرة الصوت بتشتغل معانا 38% تمام ولكن في 55% بصر هو مش شايف عشان كده انا بقول لازم يشوف لازم يبقى حضرتك على الاقل مره في الاسبوع الزوج لو مش هيتقبل ده انا محتاج واحد لازم يكون يعني آه، آه، ليه آه، آه، دلال عليه زي ما بنقول او ليه قدره ان هو يتحاور معاه ويبقى فاهم كويس جدا انه آه، بيدمر آه، طفل ملوش ذنب اساسا وحتما ده مش هيسعدك انا متاكد يعني انا متاكد انك انت متضايق وانا ب- ب- بقول لك ده بس انا ما اقدرش اغشك انا بقول لك الحقيقه لازم يوصل له الاحساس بالحب لازم يحصل له الاحساس بالامان هقول لك الاحساس بالامان برضو ده هيوصل له ازاي ولكن بعد الفاصل
اوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت انبوبه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات أربعة سبعة وثلاثين أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 5 2 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية استقبل فيها استشارات تربوية يعني استشارات حضراتكم حول تربية الأبناء سواء كانوا أطفال أو مراهقين وإن كانت المستش- المشكلات النفسية كنت أجيب أختنا أم أحمد والحقيقة يعني أطلت في مشكلتها ما قبل ال- الفصل وأود أن تستمع بقلبها وبعقلها لما قلته جيدا بالنسبة لهذا الابن وأن الابن يحتاج إلى الحاجة إلى الحب يحتاج الحاجة للأمان والحاجة إلى التقبل والتقدير ولازم أن نحترمه إن أردنا أن يحترمنا الأخت أم أحمد السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي السلام حضرتك عليكم مع حضرتك اتفضلي يا أختي لو سمحت يا دكتور اتفضلي
الو
أنا سامع حضرتك انا اتفضلي عندي ابن عنده سنتين وثلاث سنتين و15 يوم كده أيوه مهم.
حضرتك سامعني يا دكتور آه، أنا سامع حضرتك أنا سامعك الو الو كملي حضرتك يا فندم ألو.
كملي كملي أنا سامعك الو
كملي كملي أنا ألو.
سامعك
الو
مع انا مش حضرتك سامع حضرتك انا مش سامع حضرتك أنا أنا سامعك كملي كملي كملي يا أختي عنده سنتين وحوالي 15 يوم كده عنده سمات عنده سمات توحد مين قال لك ان عنده سمات توحد
رحت معهد السمع والكلام وقالوا لي ان هو عنده سمات توحد وعملت لي نسبه الذكاء 73% وقست التوحد كان عنده 27
ايوه
وهو دلوقتي الحركه بتاعت الافرافه ديت و- و- وم- ويحب التلفزيون قوي يحب يقعد قدام التلفزيون وممكن الاطفال ما يلعبش معاه ما يحبش يلعب قدام مع التلفزيون ب... يعني قدام التلفزيون بشكل عام ولا قدام آه، برنامج معين او صوت معين زي صوت اذان او آه، آه، يعني اعلان معين او اغنيه معينه
اه قدام الاغاني قدام الحاجات اللي فيها موسيقى
اه في حاجه معينه هو بيحبها بالتحديد يعني يعني اغنيه معينه لو شافها يجي جري لو كان في اي مكان
المروحه يحب يتفرج على المروحه الحاجه اللي بده العجل العربيات
تمام تمام طيب دور حضرتك بتعملي ايه معاه ايه بقى يعني يعني آه، التواصل والتفاعل معاه شكله ايه
هو ما بيتكلمش خالص الا بيقول بابا وماما تيتا
تمام
آه، جايبه له مكعبات آه، ممكن يعني- يعني ايه يفك المكعب بس ما يعرفش يركبه ايوه ايوه الحركه بتاعته كتيره ولا قليله ولا اوديه فين حركته أنا قلت الدكتور تخاطب قال لي لسه صغير سن حركته كتيره ولا ولا قليله
ها حركته
حركته كتيره
طب احنا بنتكلم معاه يعني بنتكلم معاه ولا آه، جوه البيت حد هو لو عايز الحاجه لما بيبقى عايز حاجه ياخدني من ايديا يوديني للحاجه اللي هو عايزها
تمام طيب هل قالوا لك ان هم محتاج تنميه مهارات او محتاج شغل معاه دلوقتي
انا رحت لدكتور نفساني اطفال آه.
قالوا لي قال لي بس هو لسه سنه صغير آه،
طيب انا هقول لحضرتك دلوقتي ايه اللي ممكن نعمله معاه حتى لو في السن ده شكرا لاتصال حضرتك شكرا الاخت ام مريم اتفضلي يا فندم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، هو حضرتك انا عندي مريم عندها اربع سنين بالظبط الا شهر ايوه هي, هي دكتور عنيدة جدا و... وكمان ليها اخ عنده سنة واربع شهور يعني بتكره بطريقة يعني حضرتك فوق ما تتخيل وحاولت كتير احببها فيه انا متابعه حضرتك من زمان استخدمت معظم الطرق اللي حضرتك قلت عليها مش نافع معاها حاجه خالص يا دكتور لما تمام.
والله العظيم يا دكتور أنا نفسيتي تعبت وعياط على طول بسببها يعني عدوانية بطريقة فظيعة فظيعة يا دكتور مع أخوها إن كانت تضربه إن كانت آه، مجرد ما يمسك حاجة لازم تاخدها من إيديه مش عايزاه يفرح بأي شيء لا لا، أنا تعبت فعلا يا دكتور عايزة أي حد هو حضرتك آه، لما بتسأل أي واحدة وأنا ب- بسمعك إن هي مثلا كانت عصبية أو مش عصبية هو أنا يا دكتور أولا كنت عصبية فعلا في الأول ومن خلال متابعتي ليك عصبيتي قلت جدا يعني هي قلت آه، تدريجيا ورغم ذلك برضو يعني م- مش فارقه معاها ما- ما فيش اي نتيجه ايجابيه استخدمت اساليب كتير حضرتك قلت عليها برضو ما عملتش معاها اي نتيجه ايجابيه لما والله يا دكتور انا فعلا تعبت نفسيا ومش عارفه اعمل معاها ايه طيب يا ام مريم ايوه هو حضرتك بس آه، صوتك بعيد جدا
طيب آه، هل حضرتك سمعتي آه، آه، الحلقة الكاملة عن آه، العدوان بالنسبة للأطفال أو العدوانية بالنسبة للأطفال آه، وعلاجها؟
ايوه دي حضرتك سمعتها بس يعني من فتره بعيده يعني تمام تمام اه آه، آه، حاولت اتبعت آه، بعض الاساليب بس اللي هو مش فارق معاها خالص آه، حاجه خالص يا دكتور طيب س- سمعتي آه، آه، حلقة آه، ال- الحب بالنسبة للأطفال؟
الايه الحب الحب الحلقة كاملة آه، فن التربية آه، بالحب تربيه الاطفال بالحب أو تربية الأطفال بالحب أو فن التربية بالحوار حلقة اه تانية دي تمام حضرتك اه نزلتها من على النت وسمعتها م- ممتاز ممتاز آه، آه، سمعتي حلقة ال- العناد أو ترويض الطفل العنيد؟
اه بالظبط اه ممتاز ممتاز تمام يعني انا كنت عايز على الاقل الثلاث حلقات دول وهنضيف عليهم برضو جزئيه الثقه آه، بالنفس يعني تمام هو حضرتك حلقه الثقه بالنفس حاولت انزلها آه العنوان موجود على النت لكن باجي افتح الحلقه ما بتظهرليش خالص ومش دي وبس دي كذا حلقه مهمين على موقع قناه الرحمه وعلى موقعك احاول افتحهم الاقي العنوان بس لكن ما بلاقيش الحلقه نفسها طيب حاول قدر المستطاع ان شاء الله ان انا اوضحها لك على الموقع عندي النهارده وهتلاقيها باذن الله يا ريت بكره بالليل والله باذن يا الله دكتور يا ريت إن شاء والله الله.
حضرتك دلوقتي انا عايزاك ربنا يبارك فيك يا ريت تجاوبني لان انا فعلا والله العظيم تعبانه فعلا بسببها طيب، يا دكتور في- اعمل ايه تاني يعني انا مش عارفه مش لاقيه حلول تانية بديله اعملها اكتر من اللي انا عملتها طب العلاقه ال- الزوجيه اخبارها ايه لا الحمد لله احنا كويسين مفيش حاجه الحمد لله تمام آه آه انت قلت لي كنت عصبيه وبدات تبقي هاديه شويه لا لا لا مش هاديه مريم مش هاديه لا
م- م- ما زلتي مش هاديه يعني انا اه لا حضرتك انا في الاول معاها وهي صغيره قبل ما اخلف اخوها آه.
آه، بصراحه كنت عصبيه معاها كنت عصبيه جدا كنت بتضربيه على طول يعني آه، قلت لحضرتك من خلال متابعتي ليك انا قللت عصبيتي كتير قوي عن الاول وكنت بتضربيها انا دلوقتي حاليا ما- منعت الضرب الا بقى لما خلاص بقى يعني عديت كتير ليها وبتعمل مواقف كتير آه، بضطر اضربها في الاخر لما خ- يعني لما خلاص بيفيد بيا
ايوه ايوه ايوه طيب انا هرد على حضرتك ان شاء الله هرد يا ريت يا دكتور ربنا يخليك لان انا فعلا والله العظيم فعلا تعبانه لا ان ربنا شاء يبارك فيك يا ريت تجاوبني انا هسمع حضرتك من التلفزيون ان شاء الله ان شاء الله شرفتيني شرفتيني يا ام مريم طيب ارجع لاختنا ام احمد السنتين و15 يوم آه، حضرتك قلت لي انه اتعمل آه، آه، اختبار ذكاء يعني اتصور ان ده مش اختبار ذكاء هم؟ ده اما ان هو اختبار آه، يعني بورتج للنضج ال- ال- الاجتماعي او اختبار فانلد للتواصل يعني عشان نعرف يعني التطور بتاعه اخباره ايه لكن مفيش اختبار ذكاء وهو ما بيتكلمش مفيش اختبار ذكاء يتطبق ويبقى اللي قال لك 70 درجه اختبار ذكاء 70 ده يعني داخلين في الضعف العقلي وما ينفعش ان انا اظلمه واعمل اختبار ذكاء دلوقتي بالنسبه له يعني ال 27 الحقيقه ما قبل ال 30 هيبقى ما فيش توحد من بعد ال 30 لل 40 هيبقى من بطو- بسيط الى متوسط التوحد من بعد ال 40 هيبقى شديد التوحد آه، لكن آه، 27 درجه جيده درجه تقول ان في آه، سمات او طيف توحد او ما شابه وبعض الحاجات اللي موجوده هقول لحضرتك دلوقتي يعني آه، استكمالا للسؤال ولكن بعد ما اخد اختنا آه، ام محمود السلام عليكم ال- الاخت ام سعيد اتفضل يا فندم أي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن أتكلم الدكتور؟
مع حضرتك يا فندم اتفضلي أيوة أم سعيد مع حضرتك اتفضلي يا فندم اتفضلي حضرتك أنا من المنيا ايوه آه كنت زرت حضرتك قبل كده كمان بابن عبد الرحمن ايوه آه كان عنده 18 سنة اه آه فكان حضرتك يعني عملنا اختبار آه، شخصية وكده واختبار ذكاء تمام وقلت لنا ارجعوا ل- لدكتور آه، آه، دكتور يعني مخ وأعصاب تمام آه، بس حضرتك رجعنا له فعملنا رسم مخه كان فيه آه، كان في حضرتك يعني كهرباء زايدة شوية ايوه آه، معلش بس أول مرة أتكلم ف- لا اتفضلي يا فندم خدي راحتك خالص يعني ماشي حضرتك بس فكتب لنا الدكتور آه، كتب لنا علاج آه، العلاج الاكتئاب يعني وكده ايوه آه، بس انا حاسه يعني هو حاسه ان الولد اللي مش عارف حاسه ان التشخيص غير غير اللي الدكتور شافه خالص يعني
هو الحقيقه طبعا انا ال- يعني م- مش متذكر بالظبط ال- الولد يعني لكن اختبار الشخصيه ليا ووالده كان بيسافر يعني والده بيسافر وبيروح ويجي وكده اه اختبار ال ال هو طبعا المنيا ف- فاكيد ما كانش فيه آه، تواصل جلسات يعني الحقيقه لا، اكيد حضرتك ما كانش فيه انت حضرتك نصحتنا ان احنا نروح ل- لدكتور مخ واعصاب وكده و...
اه ب- بس هو المفترض انه اكيد انا كنت وضع برنامج معين ليه يعني على الاقل يعني آه ليه ال- ال- الثقه بالنفس او ما شابه يعني على الاقل كان ليه برنامج اكيد يعني لانه يعني آه، آه، جلسه واحده طبعا ده بيبقى اساس الموضوع التعرف على المشكله سواء باختبار آه، اختبارات او بمقابله او او الى اخره يعني اه آه، اختبار الشخصيه تفتكري كان آه، هو كان اختبار الشخصيه كان يعني تقريبا هو كان بيشتكي حضرتك ان فيه بعض الهلاوس وكده بعض الهلاوس اه فحضرتك قلت إن شخصية وسواسية شوية أو كده يعني.
ط- لا ما هو في فرق يعني الشخصيه الوسواسيه ما يبقاش عندها هلاوس لا هو حضرتك كان فيه كان- يعني احنا س- سبب من روحنا ان هو كان حضرتك بي... بيجيله بعد الهلاوس السمعية أو كده بيشوف لا هلاوس السمعيه ده المفترض طب نفسي مش مخ واعصاب لا هو بيشوف كان بيشوف حاجات حضرتك وكده يعني لا، ب- بصي يا بيتهيأ له أختي، حاجات، بصي يا بيشوف حاجات فحضرتك قلت يعني كتبت لنا على زيت السمك علاج وقلت لازم يروح لمخ وأعصاب يعني اه ده ده آه درجه ذكائه كانت كام
كان حضرتك هو كان مخ- يعني كان قليل قوي ال- ال- الذكاء عن العمر الع... الزمن عن العقل بتاعه ما اذا كان في اي يعني انا طبعا علشان جزئيه الاوميجا 3 او ما شابه يعني نعم.
فده علشان جزئيه الذكاء يعني علشان تنميه الذكاء ده جزء بس دلوقتي ال ال الهلاوس والضلالات هتبقى اما ان هو جزء من فصام او جزء من آه، اكتئاب ذهاني اكتئاب عقلي عشان كده كان مهم جدا بالنسبه لي آه، طبيب نفسي يمكن اكتر من مخ واعصاب انا مش متذكر الحاله بالظبط دلوقتي لكن آه، آه، طبيب نفسي علشان آه، مسألة الدواء لأنه في الحالة دي لابد من عقاقير علشان الهلاوس تروح يعني ده, ده جزء أساسي في الموضوع إنما آه، ممكن يكون في آه، حاجة تانية يعني ممكن يكون في حاجة تانية بالنسبة للقدرات ال- العقلية ده محتاج شغل لتنمية القدرات العقلية لكن الحقيقة إذا كنت حضرتك دلوقتي هل دكتور المخ والاعصاب مش هيكون قادر في يعني يعني الحقيقه تخصصات دقيقه فالطبيب النفسي هو الاقدر على تشخيص الهلاوس هي راجعه لل يعني عرض من ضمن اعراض الفصام ولا عرض من ضمن اعراض الاكتئاب الذهاني او اي شيء فالمفترض انه اوتوماتيك محتاج دواء في البدايه حتى الاعراض تستقر على الاعراض الموجبه على الاقل الهلاوس والضلالات وما شابه يعني وبعدين يبقى في جزء نفسي المفترض ان هو يستمر عليه يعني السلام عليكم ام سفيان اتفضلي يا فندم ام سفيان المغرب اتفضلي يا اختي آه، طيب ارجع لي آه، ام احمد وبقول لحضرتك دلوقتي الولد محتاج آه، تنميه مهاره هو لسه صغير فعلا ثلاث سنين بتتخاطب ولكن آه، المفترض ان حضرتك بقى تقومي بدور مش هنبدا ب يعني اخصائي التخاطب قبل ثلاثة دلوقتي ولكن انا محتاج حضرتك تكوني انا بالنسبه لي الام افضل اخصائي تنميه مهارات الام افضل اخصائي تخاطب لكن هو هيروح لاخصائي تنميه مهارات هيروح لاخصائي تنميه مهارات يهمني انه ياخد جلسه معاه مثلا نص ساعه وبعدين حضرتك يعني هو المفترض طبعا يبقى جلستين في الاسبوع مثلا آه، آه، سبت وثلاث اثنين وخميس ما شابه وبعدين حضرتك تشوفي ايه اللي تم في الجلسه يقول لك خلال الفتره ما بين الجلستين ايه التدريبات اللي حضرتك هتعمليها لان انا مش هبقى واقف مكتوب في الايدي ولا آه، سلبي يعني فالقصه هنا انه تنميه المهارات ده جزء من علاج ال- يعني اسهامات التوحد تنميه مهارات التواصل وغيره وبعدين حضرتك هيقول لك تعملي ايه المجموعات الضمنيه انا محتاج انه يبدا آه، يعني هنتعرف على يعني ال- ال- اعضاء جسم الانسان وهنتعرف على الحيوانات وهنتعرف على الفواكه وعلى الخضروات وعلى الملابس وعلى يعني السيارات على الاشياء اللي موجوده حوالينا ونحاول ان احنا نقول ما ننتظرش منه انه يتكلم مباشره على الاقل هننتظر من دلوقتي ست شهور هنبدا نقول نقول نقول نتكلم معاه آه، وما ننتظرش منه ان هو يتكلم آه، دلوقتي يعني بحيث انه يبقى فيه دايما تواصل بالعيون معاه بشكل آه، دائم حقيقه آه، وقت الحلقه انتهى ام مريم ان شاء الله معذره انا اسف والله يعني دلوقتي بي- بي- بيقولوا لي ان وقت الحلقه انتهى فانا اجيبك ان شاء الله احتمال الحلقه القادمه او بعد القادمه لكن انا بقول لك ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله كيف تسعد ابنائك كيف تسعد ابنائك او كيف نسعد ابنائنا هيبقى فيها جزء كبير جدا من انه احنا على الاقل الجزء السلبي عايزين نشيله طب الجزء الايجابي التربيه الايجابيه كيف نسعد ابنائنا ده ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تربية الأبناء تربية الأبناء